الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا واصلي واسلم على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد حد منكم شامم ريحة حاجة يا جماعة محدش شامم ريحة رمضان معقولة محدش لغاية دلوقتي ولسه عشر ايام بس على رمضان محدش شم ريحة ليلة 27 وبكاء ليلة 27 والمسجد بيرتجف بينا محدش شم ريحة جو السحور وجو الفطار محدش شم ريحة الصيام والله العظيم لو واحد مننا مشتاق بصدق رمضان لابد ان هيكون شم ريحة رمضان دلوقتي ازاي قال تعالى ولما فصلت العير لما الجمال والقافلة اللي حاملة قميص سيدنا يوسف من مصر خرجت من مصر رايحة الشام ولما فصلت العير قال ابوهم سيدنا يعقوب وهو في الشام اني لاجد ريح يوسف ولولا ان تفندون يعني القافلة لسه خارجة من مصر وسيدنا يعقوب في الشام لانه اشتاق شوق صادق الى سيدنا يوسف رغم كل مئات الكيلومترات اللي بينهم وجد ريح يوسف لو واحد مننا اشتاق شوق صادق الى رمضان هيبقى وجد ريح رمضان هو سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه في غزوة احد لما قال واها لريح الجنة اني لاجد ريح الجنة دون احد وانطلق وقاتل حتى قتل هو سيدنا انس بن النضر ايه اللي خلاه يشم ريحة الجنة شدة اشتياقه الى الجنة يا جماعة يبقى اللي مشتاق الى رمضان هيقول زي سيدنا انس بالظبط واها لريح الجنة اني لاجد ريح الجنة دون رمضان دون رمضان شهر يا جماعة شهر واحد بيننا وبين الجنة اللي هيقدر يصبر الشهر ده ويعيش الشهر ده اخرة الشهر ده الجنة باذن الله سبحانه وتعالى لو قلت لك بينك وبين انك انت تاخد مبلغ مبلغ يكفيك طول حياتك شهر واحد تشتغله تصبر ولا لا لو قلت لك بينك وبين انك تاخد اعلى شهادة في الدنيا ده كلها شهر واحد تذاكره تصبر ولا لا انا بقول لك ان بينك وبين الجنة شهر واحد بس مين المشمل للجنة واحنا على اعتاب رمضان يا جماعة يعني عشر ايام بالظبط عشر ايام باذن الله وهيحصل حدث في غاية الخطورة عارفين هو ايه ابواب الجنة التمانية هتتفتح على مصراعيها ابواب الجنة التمانية اه والله الدنيا مقلوبة يا جماعة الناس كلها بتستعد مفيش حد منكم اسرته بتستعد ولا ايه ما شفتوش استعداد الناس بيجيبوا اليميش ويخزنوا قمر الدين ويصلحوا وصلة الاريال بتاع التلفزيون ما ينفعش الا المسلسلات والفوازير بتاعت رمضان ازاي ما نشوفش الصورة واضحة ده السنة كلها اهم حاجة فيها الفوازير والمسلسلات بتاعت رمضان واللي مش عامل وصل الدش يعمل وصل الدش عشان يعيش في رمضان و هلا هو انتوا لسه ما جبتوش لغايه دلوقتي اليميش ولا ايه ده ده السؤال اللي بيتسال بين الناس لغايه دلوقتي ومش بس الناس اللي بتستعد لرمضان ده كمان اهل الفن الاستوديوهات 24 ساعه ما بتنامش دلوقتي خلاص كله استعداد لرمضان ده استعداد اهل الباطل لرمضان فين استعداد اهل الحق لرمضان والتجار مخازن السمنه والسكر والزيت اتملت واتقفلت وبيدوروا على مخازن جديده ليه يا عم التاجر انت وهو بنستعد لرمضان ده موسم ده ده اكبر موسم في السنة ده اللي مش هيكسب في رمضان ده مش هيكسب طول السنة ده دول تجار الدنيا بيستعدوا لرمضان طب فين تجار الاخرة يا جماعة فين تجار الجنة فين طلاب الفردوس الاعلى فين طلاب الريان ما بيستعدوش لرمضان ليه الواحد هو بيقول نستعد رمضان مكسوف والله انا مش عايز اقول كلمة نستعد رمضان دي خالص خجلا من الكلمة دلوقتي لو واحد راح لمدير التلفزيون وماسك في ايده ملف كده فالراجل بيقول له ايه ده قال له ده ده فيلم او تمثيلية تمثيلية ايه يعني ده تمثيلية عايزين نعملها عشان نستعد لرمضان هيعمل فيه ايه يا هيطلب له بتوع مستشفى المجانين يا هيجيب اتنين يرموه بره بره المكتب ليه رمضان ايه يا ابني رمضان الفنانين والمغنيين وكل اهل الفن وكل اهل الباطل بيستعدوا ليه من سبع تمن شهور بل من رمضان اللي قبله قال واحنا جايين الوقت يا جماعة قبل رمضان بعشر ايام عايزين نقول يلا بقى رمضان يلا نجري على الجنة يلا نستعد رمضان سبحان ربي فين استعداد اهل الحق فين المشمرين للجنة ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان في رمضان بتصفد ايه الشياطين انت فكرك ان الشيطان بعد ما تعب وطلعت روحه معانا 11 شهر هيسيبنا نتوب لربنا في شهر كده بالسهل ده قبل ما هيصفد هم 10 ايام وهيتكلبش خدوا بالكم الوقت الشياطين عامله زي المسعورين بالظبط كل واحد الشيطان بتاعه مسعور ازاي هيموت ازاي هتروح من ايديه فقبل ما بيتكلبش بيعمل لك حاجات توقعك في رمضان عشان تضيع عليك رمضان ازاي يعني ما هي العمليه بدات ازاي قالوا ده ده ده رمضان قرب يعني ايه رمضان قرب ده الشياطين قاعده مع بعض خدوا بالكم الابالسه قاعده مع بعض رمضان قرب طب وبعدين ده الناس الوقت كده لو استعدت لرمضان هتدخل سخنه طب ولو دخلت سخنه يحصل ايه لو دخلت سخنه خلاص هيبقى انطلاق الى الله بعد كده ما يقفوش بعد كده طب نعمل لهم ايه نعمل ايه نعمل ايه فتفتقت ذهن احد الشياطين على حاجه اسمها ايه اسمها يميش رمضان ايه يميش رمضان ما هو الاكل مش مشكله ما هوش حرام ولكن كلمه يميش رمضان بالتنوع اللي فيها يفضل الراجل يعمل جمعيات ويفضل يشتري ويفضل يتعب ويجري ويحوش ويشتغل عشان قبل رمضان بليله يدخل على اعتاب رمضان يحط كاس الرميش اليميش ويقعد بقى ينهج يا الحمد لله لحقت ان انا استعد لرمضان باليميش قبل ما يجي طب وبعد كده الحمد لله ضاعنا عليهم رمضان لا لسه ما ضاعش امال ايه ده دول لو صاموا برضه هي والصيام وانتوا عارفين بقى ان هو بيجوا قبل المغرب بساعتين الموظفين بيخلصوا والطلبه بيخلصوا ويجوا كل يقعدوا في الجامعه يقروا قران طب وبعدين الساعتين اللي قبل المغرب دول هيضيعوا شغلنا كله طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه الدوره الرمضانيه بتاعت الكوره يا جماعه نعمل لهم دورات رمضانيه في الكوره قبل قبل الفطار بساعتين في اخطر وقت عباده في نهار رمضان عشان الشباب كله ينزل يلعب واللي ما بيلعبش يتفرج الحمد لله خلاص كده تمام احنا كده ضيعناهم الحقهم الحقوا في ايه ده في حاجه كمان جديده طلعوا فيها اسمها ايه تراويح تراويح دي ايه يا كمان بعد ما بيفطروا بينزلوا يصلوا العشاء ويصلوا التراويح في الجامع طب نعمل لهم ايه في دي بقى ده حاجه طلعت صعبه قوي لا بس ده سهل قوي هو في هو ابليس يستعصى عليه حاجه نعمل لهم فوازير رمضان وبعد فوازير رمضان المسلسلات الرمضانيه بحيث ان هو يفطر ويتفرج يفضل مشدود ما يفوش غير الساعه 12 بالليل الحمد لله كده خلصنا تمام الحقوا ده اخترعوا كمان اختراع جديد اخترعوا ايه ده اخترعوا حاجه اسمها التهجد التهجد ده ايه هو كمان التهجد ده بعد ما يتفرجوا على الفوازير ويتفرجوا على المسلسلات ينزلوا المسجد بقى يقعدوا يصلوا ساعتين كده من الساعه 2 بالليل كده طب نعمل ايه للشباب عشان نضيعهم الشباب كده هيرجعوا لربنا لازم نقفل كل ثغره لازم الكلمه اللي امراه العزيز عملتها مع يوسف في سوره يوسف وغلقت الابواب الشيطان والشياطين سواء شا- سواء شياطين الانس او الجن عايزين يغلقوا الابواب حوالينا ما يفضلش ليك منفذ واحد ترجع منه لربنا طب ازاي لسه في ثغره مفتوحه نعمل فيها ايه الخيمه الرمضانيه او الخيبه الرمضانيه الشباب ينزلوا في رمضان يشيشوا والله يا جماعه في شباب ما بيشيشوا طول السنه ما بيشربوش شيشه في رمضان في شباب ما بيتفرجوا على التلفزيون طول السنه ما بيتمسمروش قدام التلفزيون والدش غير في رمضان في شباب بيخرج من رمضان صحيفته اسود مما دخل فيها رمضان شايفين استعداد الشياطين حتى الشياطين بتستعد واحنا لسه ما استعدناش ده ده الاستعداد العام ده غير الاستعداد الخاص ازاي لازم يوقع الشاب او ال- او المسلم في معصيه قبل رمضان طب وايه يعني لا معصيه جاريه يعني ايه معصيه جاريه عارفين الحسنه الجاريه اللي لها اثر ممتد لازم يوقعك ويوقعك في معصيه جاريه ليها اثر ممتد يضيع منك رمضان ازاي يعرف الشاب على بنت قبل رمضان تلاقي فجاه مزداد بتجيلك قبل رمضان سبحان الله ما كانش في حد بيعبرني يعني اشمعنى فجاه كله افتكرني قبل رمضان تلاقي فجاه حاجات غريبه بتحصل قبل رمضان ممكن يطلع في شيء في ذهن شاب معاه فلوس انا عايز اتجوز وادور على عروسه يضيع له رمضان كلها في البحث عن عروسه ممكن يعمل لك خناقه في البيت بينك وبين والدك او بينك وبين والدتك او لو انت متجوز بينك وبين مراتك ليه عشان يضيع عليك الاستقرار النفسي في رمضان عشان يضيع عليك رمضان يعني هو قاعد يستعد لك طب انت استعديت ولا لا عايزين يا جماعه نفوز في رمضان هذا العام ده رمضان ده مش مش مئات الحسنات ولا الاف الحسنات ولا عشرات الالوف ولا ملايين ده مليارات الحسنات مليارات اه والله ده ختمه القران الواحده بره رمضان ب 3 مليون حسنه في رمضان العمرة اللي انت بتعملها بره رمضان تاخد عليها اجر عمرة في رمضان تاخد عليها اجر حجة وكمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المضاعفة لدرجة ايه فما بالك بمضاعفة الحسنات الباقية يبقى عايزين ندخل رمضان ده وفعلا نكسب رمضان وفعلا نعيش رمضان وفعلا ما يروحش مننا رمضان ابدا لان رمضان ده فرصة العمر عارفين كلمة فرصة العمر هو فرصة العمر بحقه حقيقي رمضان فرصة انك تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ازاي افتح صفحه جديده مع الله اول ثلاث حاجات بتقابلك وانت داخل في الوش كده بس وانت بس على باب رمضان كده هتلاقي ثلاث يقط اليقطه الاولى من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اليقطه الثانيه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اليقطه الثالثه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عارفين يعني ايه غفر له ما تقدم من ذنبه يعني صفحة جديدة مع الله يعني بنبدأ مع ربنا بعد رمضان صفحة جديدة بل الحاجة اللي عايزين نعرفها الليلة ان ايه هو اول شهر في السنة واحد هيقول لي محرم لا ده اول السنة الهجرية واحد هيقول لي يناير لا ده اول السنة الميلادية انا عايز اول السنة التكليفية عارفين الاعمال بترفع الى الله في شهر ايه في شهر شعبان يبقى اول رمضان بداية سنة عملية جديدة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى يبقى الصحيفة السنوية الجديدة اول ورقة فيها في واحد رمضان يبقى انت لو اجتهدت في رمضان هيبقى اول ورقة ليك هترفع الى الله باذن الله في اخر السنة هتبقى ورقة كلها نور ولما تبقى الورقة كلها نور هتبقى الكراسة كلها نور باذن الله سبحانه وتعالى فده صفحة جديدة ليك مع الله عشان كده انا بنبهكم يا جماعة احنا دلوقتي في شعبان اعمال السنة اللي فاتت بترفع الى الله دلوقتي يعني ورقكم كله بيتصحح من فوق سبع سماوات دلوقتي خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم ده دي ايام اجتهاد في الطاعة وخدوا بالكم ان الاعمال بخواتمها خاتمة السنة التكليفية اللي فاتت كلها الايام دي فالايام دي اوقات اجتهاد في العبادة رمضان فرصة للمصالحة مع الله ازاي نتصالح على الله نتصالح اتصالح على ربك اتصالحي على مولاك ازاي نتصالح على الله هو لما يبقى اب ولله المثل الاعلى زعلان من ابنه يقول انا زعلان منه ليه لازم الولد ده يتغير ليه اصله مزعلني في كذا وكذا وكذا وعشان ارضى عنه واصالحه لازم يتغير اهو رمضان فرصة ان احنا نتغير فرصة ان قلبك يتغير ان يجي في قلبك لاول مرة مقام المراقبة لله ازاي المراقبة لله ده انت في رمضان بتتمضمض بيبقى في نقطة مية في بقك مفيش مخلوق شايفها على الاطلاق وتقعد تطف خمس ست مرات طب ليه تقعد تبصق خمس ست مرات ليه لانك من شدة المبالغة ان من فوق سبع سماوات ربنا شايفك رمضان فرصة لبناء التقوى في القلب ايه حكاية التقوى التقوى التقوى التقوى احنا عايزين نعرف ايه قيمة التقوى عايزين تعرفوا ايه قيمة التقوى عشان نسخن على رمضان لان من ثمار التقوى اول مقام في الدين مقام الاسلام اللي اعلى منه مقام الايمان اللي اعلى منهم هما الاتنين مقام الاحسان اللي اعلى منهم هما التلاتة مقام التقوى فهو اعلى مقامات الدين بل من شدة خطورة مقام التقوى قال تعالى انما يتقبل الله من المتقين يعني ايه يعني كل اعمالك اللي عملتها طول حياتك واللي بتعملها دلوقتي واللي هتعملها في رمضان مرتهن قبولها من الله بشرط واحد والا لا تقبل كلها وهو شرط التقوى يبقى لازم نحصل التقوى يبقى لازم تبقى مح- مسألة حياة او موت في رمضان ده ان نخرج بثمرة التقوى باذن الله سبحانه وتعالى فرمضان فرصة للمصالحة على الله ان قلبك يتغير وان حياتك تتغير ما هو انت لو اتعودت انك انت تصوم كل يوم جسمك خد على الصيام بقى الصيام بعد رمضان سهل لو اتعودت انك تتهجد كل يوم جسمك خد ان الساعة 2 بالليل او 3 بالليل انت صاحي بعد رمضان من غير منبه تصحى قوم الليل جسمك خد على قيام الليل لما تتعود انك تفطر فطار خفيف عشان تعرف تصلي التراويح جسمك خد على الزهد اتعودت عليه بعد رمضان لما تتعود انك تمسك اسرة تكفلها وتلم من اصحابك عشان تكفلها وتطعم وتفطر هؤلاء الصائمين اتع... بقى ليك باب صنائع مفروض معروف مفتوح طول السنة قال لك لما تعودت انك تقرا قرآن صح وتتدبر في القرآن صح وتعيش مع القرآن 30 يوم قلبك ولف مع كتاب الله بعد رمضان بقى ورد القرآن اليومي ما هو صعب عليك يبقى رمضان فرصة انك تتغير فرصة انك تتغير بس خدوا بالكم رمضان عامل زي مستشفى فيها كل الامكانيات بس لو المريض ما بياخدش العلاج هتعمل له ايه امكانيات المستشفى رمضان عامل زي مدرسة في قمة المواصفات القياسية للتعليم اشطر مدرسين واحسن مناهج ولكن كل المواصفات القياسية دي هتعمل ايه الطالب ما بيحضرش اصلا ما بيحضرش في صلاة التراويح ما بيحضرش في التهجد او يعني بيحضر مرة ويزوغ مرة هتعمل ايه مؤسسة التعليم كلها الواحد بيزوغ او ما بيذاكرش يبقى خدوا بالكم يا جماعة تغيرك في رمضان على قد اجتهادك في رمضان يبقى رمضان فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله فرصة ورمضان فرصة للمصالحة مع الله فرصة ورمضان فرصة انك تسدد ديونك اللي عليك لله ديوني اللي عليا انا لله اه ده انت عليك كتير قوي ده احنا بقالنا 11 شهر كل يوم في ال 11 شهر انا مش عايز اقول عشرات الذنوب والله يا جماعه فينا ناس اقسم بربي الوف الذنوب يوميا والله بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب غض البصر طول السنه مغفوره بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب التلفزيون طول السنه مغفوره بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب الغيبه طول السنه مغفوره 11 شهر الجبل سيئات على ظهرك وجايين لرمضان القرآن عشان ربنا يشيل الجبل ده من على ظهرنا باذن الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم ده انت لو دخلت شوكة في رجلك بتفضل تتألم كل ذنب اذنبته شوكة في قلبك لو انت فعلا ضميرك الايماني حي هتحس بكل ذنب بتذنبه بشوكة في قلبك تستحمل الاف الاشواك في قلبك اهو رمضان ده جاي عشان يعالج هذه الاشواك, الأشواك. يبقى احنا نفرح قد برمضان ونستعد قد ايه في رمضان ونجتهد قد ايه في رمضان يبقى رمضان فرصة لتسديد اللي عليك يعني ايه تسديد اللي عليا برضه فهمنا اكتر يا حبيب قلبي ويا اختي في الله كل تجارة لها مواسم يعني مثلا على سبيل المثال مثلا بتوع الهدوم العيد موسم بتاعهم بتوع الاكل والشرب رمضان موسم بتوع كذا كذا فلما تيجي لتاجر مديون انت مثلا هو مديون ليك تيجي تقول له هات اللي عليك يقول لك لا ما تجيليش الوقت فوت عليا في الموسم ده انا الوقت يا دوبك اللي بكسبه على قد الاكل والشرب اللي جاي على قد اللي رايح فوت عليا في الموسم اصل الموسم ده انا مش بكسب عشرات ولا ميات ده انا بكسب في اليوم بالالوفات فلما تجيلي في الموسم اسدد كل الديانه اللي عليا فرمضان ده الموسم اللي بنكسب فيه في الساعه الواحده بالالوفات فلو ما سددناش في رمضان هنسدد امتى لو التاجر ما عرفش يسدد في المواسم اعرف انه لا يمكن يسدد للديانه اللي عليه يبقى احنا لو ما سددناش في رمضان يا جماعه يبقى لازم نسدد في رمضان يبقى دي دي هدف اساسي في رمضان القادم ان احنا نسدد كل اللي علينا لله سبحانه وتعالى لان لو ما سددناش شوف الرسول عليه السلام بيقول ايه رغم انف امرئ اتحط في التراب اتسل في التراب من ادرك رمضان ولم يغفر له اتحط انفك في التراب يتحط مناخيرك في التراب ليه النبي نبي الرحمة بيدعي عليك ليه ما هو بعد ما ربنا فتح لنا الموسم ده كله والاوكازيون ده هو كله لو احنا بقى ما استثمرناهوش اه لو الموسم ده هو كله جه وما قدرناش نسدد الذنوب اللي علينا لله يبقى عمرنا ما هنقدر نسدد الذنوب اللي علينا لله سبحانه وتعالى رمضان فرصة يا جماعة فرصة ده انت بتحط المحمول في الشاحن بتاع المحمول في الشاحن ساعتين ثلاثة وتمشي بيه ثلاثة اربع ايام زي ما بتحط قلبك في الشاحن مرة في الاسبوع في درس كده وتفضل مشحون طول الاسبوع رمضان قلبك بيتحط في الشحن 30 يوم متواصل 30 يوم بلا انقطاع قلبك بيتحط في الشحن تخيل تخرج برمضان مشحون قد ايه احنا بنتكلم على اللي هيجتهد احنا بنقول ساعة لقلبك لا ده شهر لقلبك بقى شهر لقلبك شهر لو عرفت قيمته الصحابي لما عرف ان بعد الجهاد ده جنة كان في ايده شوية تمرات رماها قال لا ان عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة كل واحد فينا في ايده شوية تمرات دنيا مكلبش فيها وماسك فيها عايزين نرميها عشان ننطلق عشان فرصة العمر ديت ما تفوتش علينا ابدا يا جماعة عشان فرصة تسديد الديون اللي علينا ما تروحش فرصة شحن قلبنا بالايمان ما تروحش فرصة اصلاح قلبك الوقت الشاب اللي بينزل الجامعة ويجي يصوت ويقول لي مش قادر على الفتن قال له هو ربنا مش بيقول في سورة التوبة ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا مجرد انك انت بتشتكي وتقول مش قادر استحمل المناظر اللي في الجامعة معناها انك انت اتفتنت خلاص معناها ان الفتنة الداخلية حصلت وما عادش غير ان اثارها تظهر على جوارحك من بره يبقى اذا كثير جدا منا مفتون طب نعالج الفتنة دي ازاي كثير جدا مننا عايز يثبت كثير جدا مننا مهزوز والله يا جماعة واحد لسه شاب جاي النهاردة بيقول لي جاي مفزوع هو كان الشاب ده دايما كل ما يقابلني يكلمني عن واحد تاني يعني شاب تاني التزم يقول لي ما شاء الله ده التزام حصل بوصلش ده انا نفسي اوصل له ده انا معقد كل ما اشوفه ان انا مش قادر اوصل له لقيته النهارده بيكلمني وهو مفزوع بيقول لي ده انتكس ده انا شفته من يومين لقيت منظره كذا كذا رحت اسال ال- الناس اللي كانوا عارفينه قالوا لي ربنا يهدي الجميع بقى يعني خلاص انتكس والواد مفزوع قلت له انت مفزوع ليه يا ابني ده نتيجه طبيعيه جدا اي انسان هيدخل بيت ربنا ومش هيهتم باصلاح قلبه هيخرج تاني من بيت ربنا سبحانه وتعالى القلب يا جماعه فين جهدنا على قلوبنا عشان نثبت فين جهدك على اصلاح قلبك عشان تثبت يبقى رمضان فرصه شهر كامل لقلبك مش ساعه واحده لقلبك بل رمضان فرصه انك تمتن اساس دينك مش الرسول عليه السلام بيقول بني الاسلام على ايه على خمس الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج يعني الصوم ده من ضمن العواميد اللي بيقوم عليها دينك كله لما انت الصوم 30 يوم يمتن الاساس ولا لا يمتن طيب الصلاة لما تصلي 30 يوم تراويح وتهجد وتصلي الفروض الخمسة في جماعة مع تكبيرة الاحرام يمتن اساس دينك ولا لا يمتن طب لما الشهادتين يقينك يزداد بيهم لما تقرأ كتاب الله 30 يوم يمتن اساس دينك ولا لا يمتن تيجي بعد رمضان عايز تشتغل في الدعوة تقدر تشتغل في الدعوة ليه لان بقى في اساس جامد انما الوقت تيجي تشتغل في الدعوة تلاقي واحد قال لك كلمة بايخة واحد اتريق عليك واحد بص لك واحد دخل من الودن دي وخرج من الودن دي ترجع بيتك محبط خلاص سبت الدعوة ليه ما الاساس مش متين الاساس اللي اتحمل عليه الدين ما هواش متين بل رمضان فرصة انك انت تفرح الله بيك وانك انت تفرح بالله رمضان كله افراح الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصائم فرحتان فرحة حين فطره دي فرحة في الدنيا ولا في الاخرة في الدنيا وفرحة حين يلقى الله دي فرحة في الدنيا ولا في الاخرة في الاخرة يبقى رمضان بيملى دنيتك واخرتك افراح يبقى انت بتملأ حياتك بالافراح لما انت بتصوم في رمضان بل الله بيفرح ليك في بيك محدش فكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم الريحة الوحشة اللي بتبقى في بق الواحد مننا لما يصوم وبقاله عشر ساعات مثلا معدته فاضية وبقه فاضي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك محدش فكر ليه محدش فكر ليه الريحة الوحشة دي بقت جميلة قوي عند ربنا كده هو انت لما بتشوف طفل مش حلو ابدا شكله كده ما- ما- يعني مش عاجبه خالص وتلاقي امه بتحضنه وبتقول ده اجمل طفل في العالم ايه اللي جمله في عينيها حبها فيه صح يبقى ايه اللي جمل الريحة الوحشة دي عند الله حبه في الصيام وحبه فيك وفرحه بيك بهذه العبادة يبقى الصيام دي عبادة بيحبها الله وبيفرح بالعبد اللي بيؤديها ولكن خد بالك فان سبه احد او قاتله فليقل ايه اني صائم الله يعني طب وانا مالي اني صائم ده صائم دي انا ما باكلش وما بشربش وما بجمعش بس هو ده صائم انما هو صائم ان انا ما مدش ايدي ولا رجلي ولا اشتم بلساني اه يا حبيب قلبي خدوا بالكم يا جماعه توسيع مفهوم الصيام عشان تخرج بالثمار ده اهي لازم ايدك تصوم ورجلك تصوم وعينك تصوم وودنك تصوم تصوم ولسانك يصوم وكل ذره في الالف مليار خليه اللي في جسمك تصوم لازم جسمك كله يصوم ما ينفعش مع رمضان المعاصي يا جماعه كل المعاصي اللي احنا بنعملها هتضيع مننا رمضان ما ينفعش مع رمضان الخيبه الرمضانيه ان احنا نسهر على الخيبه الرمضانيه دي ولو حتى ما بين التراويح والتهجد ما ينفعش مع رمضان يا جماعه اللي, اللي بيحصل اللي سبحان ربي ال- الشاب يعني تخيلوا لو واحد صحى الصبح راح الجامعه الفتن اللي خدها على قد ما خد الله المستعان رجع من الجامعه على الدورة الرمضانية طلع من الدورة الرمضانية على الفطار وبعد كده يا دوبك بعد الفطار شرب له سيجارتين ولا حاجة ونزل حتى التراويح من التراويح على القهوة ومن القهوة بعد كده روح بيته نام راح عليه الفجر عشان تاني يوم الكلية رمضان ايه ده بقى ده ده كمان لسه ما اتفرجش على المسلسلات ولا ولا ولا ولا الفوازير رمضان ايه ده بقى يا جماعة هو رمضان ده يقربنا من ربنا انا عايز اقول لكم ان بعد 30 يوم صيام وبعد 30 يوم تراويح وبعد 30 يوم حجة وعمرة كل يوم بعد الفجر في جلسة الضحى بعد 30 يوم عبادة بعد كذا ختم للقرآن بعد اعتكاف 10 ايام هنخرج بكم حسنة هنخرج بكم مقام ايماني جديد في قلوبنا هنخرج بكم نور جديد بيقربنا من الله هنخرج بكم مرض من امراض قلوبنا اتعالجت هنخرج بكم درجة من درجات الجنة اترفعناها هنخرج بكم ذنب غفر لنا عند الله هنخرج ان احنا قربنا من الله قد ايه يا جماعة جماعة هنخرج ان احنا قربنا من ربنا قد ايه لازم في شاب هيخرج من رمضان بتوبة وبنت هتخرج من رمضان بانقاذ وشاب تاني هيخرج من رمضان انه بقى داعية الى الله وبنت هتخرج من رمضان بايمان يكفيها طول السنة انها توصل الليل بالنهار في طاعة الله هنخرج من رمضان بانهي غنيمة هنخرج من الفرصة بتاعة العمر دي بانهي غنيمة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ان في مش ان لي ان في الجنة باب يقال له الريان ربنا خلى كل ابواب الجنة في الجنة من بره الا باب الصيام من شدة تكريمه وتشريفه خلاه جوه الجنة كأن قصر جواه قصر كأن ده حاجة مميزة تميز شديد عن باقي ابواب الجنة كلها ليه مش ربنا بيقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اه عبادة الاخلاص فيها 100% مضمونة 100% بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا وسمى الباب بتاعها الريان يعني اللي هترتوي جميع شهواتك كلها لغاية ما تشبع وتفيض داخل هذا الباب كل شهواتك ما هياش شهوة الاكل ولا الشرب ولا ما هياش شهوة واحدة جميع شهواتك على الاطلاق لانك حبست شهوتك لله الله يروي ليك جميع شهواتك وشوف لما ربنا هو اللي يروي لك جميع شهواتك شوف بقى هترتوي قد ايه فده باب الريان ده ده فرصة من فرصة من الفرص الجنة بل يعني لو انت دلوقتي جيت قدام ربنا ومعاك واحد شهيد مات شهيد واتسابقتوا انتوا الاثنين جريتوا انتوا الاثنين مين اللي يسبق الشهيد طبعا لا لو انت ادركت رمضان واجتهدت في رمضان تسبق الشهيد يا جماعة الصحابة كانوا قبل رمضان بست شهور بيتضرعوا الى الله ويقولوا اللهم بلغنا رمضان وبعد رمضان بست شهور يقعدوا يتضرعوا الى الله ويقولوا يا رب تقبل منا اللي عملناه في رمضان ليه كده لان الصحابة كانوا فاهمين ان رمضان ده الموسم اللي لو انت كسبته طول عمرك كله مهما عملت رمضان يعوضه مش مهما عملت من المعاصي والكبائر ولا لا انا اقصد حاجه تانية انا اقصد يا جماعه ان رمضان ده لو انت ما عملتش في عمرك الاجتهاد فيه كفايه عليك تقابل ربنا بيه ما هو معنى ان محور تفكير الصحابه 12 شهر يبقى رمضان ان رمضان ده الحاجه اللي هم بيرجوا اساسا ان هم يقابلوا ربنا بيها يعني فكر الصحابه ان رمضان ده اعظم موسم حسنات في حياه المسلم طب وفكرك انت الاثنين اللي اسلموا مع بعض بعض من احدى القبائل وواحد منهم كان اشد اجتهادا في العبادة اللي كان اشد اجتهادا في العبادة قتل شهيد والتاني اللي اقل اجتهادا عاش بعده سنة واحدة ومات على سرير نومه سيدنا طلحة بن عبيد الله نايم رأى ان الرجلين واقفين على باب الجنة فتح باب الجنة للي مات على سرير نومه وكان اقل اجتهادا ودخل بعد شوية فتح باب الجنة ودخل الشهيد الصحابة فزعوا ازاي هو في حد اعلى من الشهيد جروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله من اي ذلك تتعجبون انتم مستغربين من الرسول بيستغرب بيستغربوا الم يشهد رمضان بعده هو مش عاش بعده رمضان وعاش بعده سنة صلى وصام فيها شايفين كلمة النبي بيعلم الصحابة خطورة رمضان كأن بسبب رمضان فرق بين عمل ده وعمل ده سبق اجر الشهيد يعني انت قدامك فرصة ترتفع في مقامات الجنة يا جماعة عشر ايام يا جماعة وهيحصل احداث من اخطر ما يمكن في الدنيا كلها اذا كان اول ليلة في رمضان ليلة الاثنين اللي بعد الجاي ان شاء الله بالليل اللي هي ليلة الثلاث اذا كان اول ليلة في رمضان اسمع صفدت الشياطين ومرت ذو الجان الشياطين ومرض الجنة تصفد اه بس خد بالك اوعى ربنا يصفد لك شياطين الجن وتروح برجلك لشياطين الانس يبقى انت اللي تستاهل وخد بالك فرصة ان نفسك تتفضح قدامك ازاي ما هو خنزب شيطان الوسوسة في الصلاة لما يصفد وتفضل صلاتك زي ما هي يبقى الكلام مش من الشيطان بقى ده نفسك هي اللي مش كويسة ما هو لما الشياطين تسلسل وتفضل معصيك زي هي يبقى انت اتفضحت قدام نفسك ان انت السبب مش الشيطان هو السبب خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم ان بعد ما الشياطين بتصفد بتبقى المعركة سهلة جدا خلاص عدوك بالكتف ادخل اضرب فيه زي ما انت عايز واللي انت خايف منه وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب اسمع بقى الكلمة الجميلة وتفتح ابواب الجنة فلا يغلق منها باب رمضان فرصة للدخول من ابواب الجنة التمانية ربنا فتح لنا التمن ابواب اهي مفتوحة هناك بعيدة اهي وقدامك شهر اطلع اجري اجري اجري اجري شوف على اخر الشهر هتلحق كام باب من الابواب ما هي دي المسابقة بتاعت رمضان بقى الابواب مفتوحة هناك اهي واجري بقى غلط اوعى الشيطان ينيمك اوعى الشيطان يضحك عليك الشيطان بيجي لك وانت نايم عشان ما تقومش تقوم الليل يضرب على قافيتك ويقول عليك ليل طويل فارقد يا سيدي ده الليل لسه طويل نام ساعتين وابقى اصحى قوم الليل نفس الموضوع بيعمله معاك في رمضان عليك شهر طويل فارقد نام ده لسه الشهر طويل ابقى فوق في العشرة الاواخر نفس اللي عمله مع ملايين الشباب وضيعهم بره بيت ربنا عليك عمر طويل فارقد يا سيدي ده انت لسه صغير فين عما تكبر وتعجز لغاية ما يضيع له عمره كله في معصية الله اوعى الشيطان ينيمك اوعى تكسل في هذه المسابقة على الاطلاق يا جماعة يا جماعة السمكة لما بتقع في شبكة الصياد لو ما خرجتش من الشبكة كلها ساعة وهتبقى مشوية في النار والناس بتاكلها ترضى انك انت لما تقع في شبكة المعاصي تتشوى في النار بعدها طب الحل ايه عشان تنجو لازم يتفتح حتة في الشبكة عشان السمكة تخرج منها طب الوقت غلقت الابواب الشهوات محيطة بنا من كل مكان ربنا فتح لك باب وسط هذا الواقع المغلق ايه الباب رمضان فيجب انك انت تنجو ده في كل ليلة عتقاء من النار يا عايزين اكتر من كده ايه عتقاء من النار يعني واحد عبد كانت رقبته اتربطت خلاص واتفك الربط كان واحد معاصيه كتبت عليه جهنم خلاص وانقذ بفضل الله سبحانه وتعالى واحد هيقول لي يا خلاص كفاية كفاية انا اقتنعت انا خلاص انا باذن الله والله يا رب من واحد رمضان هجتهد ان شاء الله في العبادة من واحد رمضان تصدق بالله لو قلت من واحد رمضان هجتهد على ثلاثة رمضان هتبقى نمت في بيتك طب ليه اصل يا حبيب قلب الموضوع مش بسيط يا جماعة يا جماعة لازم تسخين ده انت لو نزلت الملعب ما انتش مسخن هيجي لك شد عضلي لو نزلت رمضان ما انتش مسخن هيجي لك شد قلبي مش هتقدر تستحمل لازم تسخن الاول قبل ما تنزل رمضان والا يبقى صعب عليك جدا انك انت تستمر في رمضان انس بن النضر لما فاتته غزوة بدر قال ايه قال لئن ادركت غزوة اخرى مع رسول الله ليرين الله ما اصنع انا عايزك تقول الكلمات دي انا عايزك تقول لئن ادركت رمضان ليرين الله ما اصنع انا عايزك تعمل زي انس بن النضر لما دخل معركة احد فبص لقى الكفار بيحاربوا النبي وبص لقى في صحابة قعدوا على جنب وسابوا النبي فرفع بصره الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء اللي هم الكفرة والمشركين واعتذر اليك مما فعل هؤلاء اللي هم الصحابة اللي قعدوا انا عايزك لما تدخل رمضان وتشوف التلفزيون والشباب ملمومين حواليه والشباب ملمومين حواليه الفتن تبص لاصحاب الفتن اللي في التلفزيون التلفزيون والدش وتقول اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء وتبص لاصحابك وتقول واعتذر اليك مما فعل هؤلاء ثم تنطلق الى الله سبحانه وتعالى اربع حاجات عايزين نعملهم عشان نفوز في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى نركز ونفكر بقى مع بعض يا جماعة عشان ان شاء الله رمضان ده ما يضيعش مننا اول حاجة نصائح عامة وارشادات عامة ارشادات على الطريق الى رمضان اول حاجة خد بالك قبل ما اقولك استعد رمضان رمضان استعد للموت انت تضمن منين العشر ايام اللي جايين افتح جورنال الاهرام هتلاقي ثلاث صفحات وفيات في كل يوم النهاردة بكرة اشتري الجورنال وعلق الثلاث صفحات في اوضتك اليوم اللي بعده اشتريه وعلق الثلاثة اليوم اللي بعده اشتريه وعلق الثلاثة على ما يجي رمضان هتلاقي 30 صفحة وفيات مليين اوضتك قول ياه بقى يا رب كل دول ماتوا قبل رمضان وابقيتنا انا يا رب ليك الحمد والشكر يا رب لو ربنا بلغك رمضان احمد ربنا كام واحد من اصحابك مات السنة اللي فاتت كام واحد من قرايبك مات السنة اللي فاتت وانت اللي عشت وبقى اهو خدوا بالكم يا جماعة وفي نفس الوقت خاف احسن تموت لو قلنا ان اللي في المسجد دول كلهم واحد منهم هيموت قبل رمضان ليه ما تبقاش انت الالوف اللي هتموت قبل رمضان في جمهورية مصر العربية ليه ما تبقاش انت واحد منهم هو صفحة الوفيات يوم واحد رمضان مش مليانة وفيات عشان كده لو ربنا بلغك رمضان بوس ايدك وش وظهر وقول يا رب ليك الحمد وليك الشكر يا رب وليك الحمد وليك الشكر ان رمضان جانا في الجامع في ناس يا جماعة والعياذ بالله بتزني الوقت في ناس بيشربوا هيروين الوقتي كنت بقرا قصه لشاب كان بيشرب مخدرات وبيزني وبيعمل قصه فظيعه كده ويموت فجاه و... انا اللي استفزني في القصه مش كل الاحداث اللي حصلت اللي استفزني في القصه ان كان بدايتها يوم 29 شعبان قلت سبحانك يا رب يعني في ناس في الوحل وانت ربنا مدخلك بيته يبقى تقول الحمد لله ولا لا وخد بالك ممكن تبقى فرصتك الاخيره ازاي فرصتي الاخيره يا حبيب قلبي ثلاث صفحات وفيات اسماء ب- ب- بالحجم الصغير بتاع خط القران لمده 330 يوم بعد رمضان ده اهو ده احنا هنفترض ان احنا عشنا رمضان ده باذن الله 330 يوم بعده اشتري صفحه الوفي اشتري الجورنال كل يوم وعين صفحه الوفيات 330 يوم في ثلاث صفحات وفيات يوميا ب 1000 صفحه اسماء موتى تضمن ان اسمك مش من ضمن الالف صفحه دول تبقى انسان غافل والله مش عايز اقول لك تبقى انسان مش عاقل تبقى انسان غافل والله فممكن رمضان ده يبقى فرصتك الاخيره فاست... يعني ادخل رمضان ده مش صلي صلاه مودع بقى صم صيام مودع عيش حياه مودع في رمضان ده وعايز اقول لك برضه يعني اوعى الحرامي يضحك عليك ايه الحرامي ده ما احنا بنقول ان احنا في موسم وانت واقف على المحل بتبيع بالالوفات وحاطط على الخزنة حرامي قاعد ياخد الفلوس منك وبدل ما يحطها في الخزنة يحطها في جيبه وانت طالع عينك في العبادة عارفين الحرامي بتاع رمضان هو ايه يا جماعة التلفزيون يا جماعة التلفزيون الشباب اللي بيفطروا هم بيفطروا يكون اهاليهم مشغلين الكاميرا الخفية يا حبيب قلبي في كاميرا خفية بحق وحقيقي بتصورك في هذه اللحظة اتقي نظر الله اليك وخد بالك سيبك من الكاميرا اللعب بتاعت الناس دي يا جماعة غالب فرجة التلفزيون بتبقى ساعة الفطار وقبل الفطار بنص ساعة احذروا من هذه الاوقات اوعى اوعى احسن تفضل تعبي حسنات في الشوال تعبي والتلفزيون يجي يقعد ي- ي- يقصقص لك فيه والحسنات تقع من الثقوب اللي بيقصقص فيها تيجي اخر رمضان تبص على الشوال المليان تلاقيه فاضي ليه لانك انت الحرامي ضحك عليك في نفس الوقت عايزك تجهز قلبك بقى رمضان عايز قلب ماراثوني عايز قلب ماراثوني 30 يوم 24 ساعه بدل الله سبحانه وتعالى رمضان عايز قلب لياقته الايمانيه عاليه انا الوقت مساء انا الوقت نازل واركب العربيه بتاعتي ورايح مشوار جوه المنصوره عادي هنزل ادور وامشي طب انا رايح مسافر ليبيا بالعربيه ولا السعوديه بالعربيه لا ده من بالليل هنزل واكشف على البطاريه واشوف البنزين اللي بالتانك بتفاول ولا لا واشوف الفتيس واشوف الجدون و- واشوف العربيه متشحمه ولا لا واشوفك ليه اصل السفر طويل انا عايزك تكشف على قلبك قبل رمضان اكشف على قلبك اصل السفر طويل احسن تدخل رمضان تلاقي البطاريه نايمه ولا تدخل رمضان تلاقي البنزين فاضي ولا تدخل رمضان تلاقي نفسك مش قادر تتحكم في الجدون مش قادر تتحكم في نفسك شهواتك غلباك فمن الوقت اكشف على قلبك عشان قلبك يجهز في رمضان وجدد التوبة الى الله اللهم تب علينا يا رب حتى لا تحرم من خير ما عند الله بسوء ما عندك عشان فتوحات الله تتنزل عليكم ومعاصيك لا تحجبها عايزين ندخل يا جماعة في جدول رمضان برنامج رمضان الحتة دي تركزوا معايا جدا لو جيت لواحد منكم قلت له انت لو مت دلوقتي وبعد ما مت باسبوع ربنا احياك يوم وقال لك ليك يوم بس يوم ورجعت اليوم ده قبل ما تموت تاني هتعمل ايه الفجر هيدا مش هصلي في الجامع لا يمكن طب جلسة الضحى جت هقعدها ده حجة وعمرة طب احنا بالنهار هصوم لا يمكن افطر ده الصيام بيبعدنا عن النار قال لا طب واجي بالليل هفضل اقوم الليل طب ليه يا ابني هتقوم الليل لا لا لا لا ده القيام بالليل ممكن ادعي ربنا بالمغفرة ربنا هو متنزل يستجيب ليا ده ده لو انت رجعت لحياتك يوم اهو رمضان ده يا جماعة عايزين نتخيل ان احنا كأننا رجعنا من الموت قدامنا رمضان يا جماعة اللي عنده 25 سنة وقاعد قدامي دلوقتي عدى عليه اكتر من 10 رمضانات واللي عنده 35 سنة عدى عليه اكتر من 20 رمضان 20 رمضان وقافلة العتقاء من النار لسه ما انضمتش ليها 20 رمضان وقافلة الذاهبين الى الجنة لسه ما انضمتش ليها 20 رمضان وقلبك لسه زي ما هو يبقى احنا كنا بنلعب قبل كده يبقى لازم رمضان ده يبقى رمضان جديد يبقى رمضان خلاف رمضان اللي فاتت يبقى نتعامل مع رمضان ده تعامل جديد زي ما هنقول الوقت باذن الله خدوا بالكم اللي هيكسل عن العباده ساعه واحده في رمضان عامل زي التاجر اللي جه في عز الموسم وقفل المحل بتاعه ساعه شوفوا خسر ميات وقلوفات فطورك قد ايه فاي ساعة فطور في رمضان خطر عليك لانك هتبقى الخسارة كبيرة في هذه اللحظة هنكتب على قلوبنا وعلى جبيننا في رمضان وقف لله تعالى احنا بتوعك يا رب في هذا الشهر ايه رايكم يا جماعة نتكلم في برنامج رمضان نبدأ في برنامج رمضان باذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ البرنامج من اول صلاة العصر هتصلي العصر باذن الله لا الاذان هيدن عليك في الجامع خد بالك اوعى الغلطة اللي بنعملها كل مرة الاذان يدن عليك في الجامع ليه عشان تتوضى في بيتك تروح تصلي في الجامع تلحق الاذان في الجامع تردده تصلي السنه بعده تقف في الصف الاول على يمين الامام تلحق تكبيره الاحرام يبقى انت خدت ثواب التبكير وثواب ترديد الاذان وثواب الخطى للمسجد وثواب تكبيره الاحرام وثواب الصف الاول وثواب ميمنه الصف خدت الصفوف دي كلها وثواب صلاه الجماعه وفوق كل ده رمضان 30 يوم هتحافظ على تكبيره الاحرام ال 30 يوم باذن الله سبحانه سبحانه وتعالى يبقى لسالك 10 ايام بعد رمضان لو حافظت على تكبيرة الاحرام فيهم كتبت لك براءة من النار وبراءة من النفاق يبقى دي اول حاجة هنصلي العصر في الجامع خلاص بعد العصر الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح خدوا بالكم هيتقري النهاردة الجزء الرابع يبقى انا هقرا الجزء الرابع هقرا الجزء من العصر للمغرب بس هقراه صح بقى هقراه بقى بترتيل وبتكرار للايات المؤثره الكلمه دي يعني انا عايز اقول لكم ايه هو رمضان هو قران اصلا الحته دي اخطر حته تحضير الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح ده اخطر نقطه في البرنامج ده يا جماعه لما بيكون عندك ماده صعبه في المدرسه وتحضر للحصه او للمحاضره اليوم اللي قبلها وتروح تحضر الحصه ولا المحاضره بتلاقي ايه بتلاقي الكلام سهل جدا لانك محضره لما تكون محضر التراويح الجزء اللي هيتري فيها هتبقى الصلاه سهله جدا عليك والله انا اذكر يعني ان كان في سنه من السنين يعني كان الامام يعني الامام اللي بصلي وراه بيصلي الجزء ونص وكان الواحد بيحضر الجزء ونص قبلها ولا كان الراجل صلى ركعتين ليه بتسهل عليك جدا فخدوا بالكم من هذا الامر يبقى تحضر الجزء طيب يبقى بعد العصر تحضير الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل وتكتب جنبها دي اخطر نقطه في رمضان طيب قبل المغرب بربع ساعة تكون في الجامع ليه ورد الدعاء ليك دعوة مستجابة وهتضيعها ده انت لو ليك في فندق من الفنادق وجبة مجانية يعني ممكن تركب تاكسي من بلد لبلد عشان ما تضيعش عليك الوجبة المجانية دي انت ليك دعوة مستجابة تضيعها ليه يبقى قبل المغرب بربع ساعة تيجي الجامع ادعي بقى اهم ثلاث دعوات البلاوي اللي فاتت يا رب اغفرها لي والايام اللي جاية اللي بعد رمضان اللي ابقى غلبان فيها ولوحدي يا رب ثبتني والطاعات اللي بعملها الوقت يا رب تقبلها مني وبعد كده يا رب اصلح لي قلبي ونور لي قلبي واشفي لي قلبي ادعي بقى زي ما انت عايز طيب بعد كده المغرب يدن عليك وانت في الجامع طب ليه المغرب يدن عليه وانا في الجامع عشان تلحق تكبيره الاحرام في المغرب انما هتقول في البيت اول ما الاذان يدن هلقط طلقتين واجري على الجامع ان شاء الله هتلحق الركعه الثالثه فخد بالك الاذان يدن عليك وفي نفس الوقت ليه يا جماعه يبقى معاك شويه تمر تدي لده وانت رايح ولده وانت رايح يفطروا يبقى انت في حسناتك تفطر الصائمين دول طب انا في الجامع نفسي ان انا اجيب لهم شوية تمر يفطروا عليه بس كل سنة في عشرة بيجيبوا عشر اطباق تمر في كل جامع كده فلما انا اجيب تمر محدش بيبص له كنت بصلي في جامع واحد عمل فيه حركة ذكية جدا يا جماعة ومش مكلفة والله جاب التمر وقام شاري مثلا كيلو لوز وقسم اللوز ده حتت مثلا كل لوزايه ثلاث حتت وبقى يحط في كل تمرايه تلت لوزايه مثلا او نص لوزايه ويقوم جايب الطبق على فكره ده كده لاخر رمضان هتتكلف لك 2 كيلو لوز ولا حاجه يعني حاجه مش كبيره يعني انت وثلاث اربعه اصحابك تجيبوا ثمنها وبدا يحط الطبق طبعا كل التمر اللي بيجي في المسجد ما عادش حد بيبص له لغايه ما اصحابه تدريجيا كده امتنعوا عن مجيء التمر خلاص يعني يئسوا يعني والراجل ده س... وايه يا جماعه كان اللي بينزل يصلي المغرب مثلا 20 واحد بقوا 50 واحد مثلا كل ده بسبب ايه بسبب حتة اللوز الصغيرة ال... اه والله في ناس دماغ يعني فانت خلي تعامل مع الناس على قد كده فخد بالك 2 كيلو لوز طول رمضان يخلوك تاخد ثواب 50 واحد في 30 يوم 1500 صاع تفطر صاع فخد بالك من النقطة دي طيب بعد ما اه صليت المغرب اطلع بقى افطر ممنوع الرز ممنوع المكرونة ممنوع المحشي ممنوع العيش ممنوع المية طب بس اصبروا عليا وانا انا الكلام ده مش ضحك يا جماعه الكلام ده والله حقيقي بس ركزوا معايا بس والكلام ده مجرب يعني مش يعني في ناس كتير مجربته السنين اللي فاتت وكان ناجح بفضل الله احنا هناكل ما قل وزنه وغلى ثمنه او وغلت قيمته هناكل الحاجات اللي في نفس الوقت هتملى بطنك الى حد ما ومش هتقلك في صلاة التراويح وهتديك طاقة تفضل بقى اليوم اللي بعده ايه هي حتتين لحمة وحشين ولا حلوين حلوين وكوباية عصير وحشة ولا حلوة وحتة كنافة وحتتين قطايف الحلويات والسكريات والحاجات ال... وطبق سلطة كبير يا اخي حلو الفطار ده ولا وحش جميل والله يا جماعة والله كويس جدا هتاكل السلطة وانما ابعد عن الرز والحاجات اللي هتقلك دي ابعد عنها والمية طب ما انت تشرب عصير ايه المشكلة يا اخي واول ما تخلص الفطار بتاعك فورا طلقة وتجري على بيت ربنا ليه اصل انت لو قعدت هتنام ولو قعدت هتفطر في التلفزيون وفي نفس الوقت تجري على بيت ربنا تلحق قبل العشاء بنص ساعة زائد ما بين الاذان والاقامة كمان 20 25 دقيقة ليه عشان الجزء اللي هيتقري في التراويح تقراه كمان مرة تانية يبقى الجزء اتعرض على قلبك لغاية الوقت مرتين لازم عشان قلبك يتغسل بالقرآن يا جماعة اللي قال لكم مش رمضان شهر قراية القرآن مش الكلام ده يا جماعة انا مش قادر اقول ده الكلام مش حقيقي ولكن يا جماعة ليس على هذا دليل وكان اشد ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فايه فيدارسه القرآن رمضان شهر مدارسة القرآن سبب ان احنا كل سنة بنقرأ المصحف طول رمضان وبعد ما يخلص رمضان نعين المصحف للسنة اللي بعدها يجي رمضان نشيل التراب من عليه عشان نقرأ في رمضان اللي بعده ان احنا ما حسناش بالقرآن ما عشناش مع القرآن يا جماعة رمضان شهر مدارسة القرآن ان احنا نقرأ تدبر ان احنا نفهم معنيه ليه عشان لما فعلا قلوبنا تتربط بالقرآن في رمضان ما نسيبش القرآن طول عمرنا ابدا طب ده الامام الشافعي كان بيختمه خمسين مرة في رمضان والامام يا ابني انت مالك انت انت يا ابني يا حبيب قلب الامام الشافعي وقدك ما كانش بيعمل كده غير يا حبيبي اما انت تبقى عالم في التفسير وفاهم القرآن زي الامام الشافعي ابقى اقرا بسرعة احنا يا جماعة ما نعرفش حاجة في القرآن والله يا جماعة انا قلبي بيتحرق لما بقول لشاب روح اسمع شريط عشان ايماناتك تزيد نفسي اقول له روح اقرا جزء القرآن عشان ايمانك يزيد بس انا عارف ان هو في الغالب هو مش فاهم القرآن هيزيد ازاي ومش فاهم كلام ربنا عايزين رمضان ده فعلا نعيش مع كلام ربنا اقرا جزء تاني هتقف في التراويح بالله عليك لما تلاقي الخشوع اللي في قلبك خلاف الخشوع اللي كان في قلبك في اي سنة في التراويح ابقى ادعي لي يا اخي بالله عليك والله والله يا جماعة تحسوا بفرق لا لا يوصف ما بين ما بين التراويح ده وما بين اي تراويح تانية اوعى تصلي التراويح في مسجد من اللي بيصلوا بايتين ثلاثة اوعى صلي التراويح في مسجد من اللي بيصلي بجزء اذا كان في ظروف قهرية صليت في مسجد من اللي بيصلي بربعين تلاتة تروح بيتك تكمل انت الباقي في الصلاة خدوا بالكم من هذا الامر يا جماعة تصلي في مسجد من اللي بيصلي بجزء ليه ده اللي بيقفوا في طابور العيش بيقفوا ساعتين عشان عشر ترغفة يا اخي اقف في طوابير الجنة يا اخي ساعتين عشان ربنا انت بتستصعب عشان ربنا انك تقف ساعة ولا ساعتين اقف واصبر واوعى اللي بيتفرج على الفوازير يبقى مشاعره وارتباطه بالفوازير الوزير اشد من مشاعرك وانت بتسمع كلام ربنا زي ما هو عايش مع المعصية عيش مع الطاعة بل ازيد مما عايش مع المعصية زي ما هو مستمتع بالمعصية استمتع بكلام ربنا اشد مما هو مستمتع بالمعصية لازم يا جماعة بعد التراويح هتقابل الاخ محمد ويقول لك سلام عليكم ما تبصلوش هتقابل اخوك ويقول لك تعال ما تبص ما تبصش لحد لا تبص يمين ولا تبص شمال لو قلت لواحد سلام عليكم تقول له وانت مخبي عينيك ومنطلق ليه لان اكبر سبب لضياع رمضان من اهم الاسباب وقفت بعد التراويح الاخوة والشباب بيقفوا ساعتين ثلاثة طب وبعدين يا ابني تروح تنام امتى وتصحى تتهجد امتى ده رمضان مفيش فيه لعب يا جماعة ده الساعة بخسارة فادحة مش هتقدر تعوضها اوعى تتكلم مع حد بعد التراويح انطلق فورا على بيتك فورا وخدوا بالكم يا جماعة يعني بمناسبة اسباب ضياع رمضان من اهم اسباب ضياع رمضان ايه الصيام الصيام ليه اصل انت لما بتصوم بالنهار بتهبط ما تقدرش تعبد ربنا ولما بتهبط وتيجي تفطر بتقوم واكل نص الترابيزه تنام ما تقدرش تصلي التراويح يبقى الصيام ضيع رمضان يعني ما نصومش عشان نستثمر رمضان ولا ايه لا لازم نظام جسمك ياخد على الصيام من الوقت العشر ايام الجايين الثمان ايام اللي في الاول سيبك من اخر يومين قبل رمضان الثمان ايام دول يتصاموا يا جماعه عشان نظام جسمك ياخد على الصيام خد التعب الوقتي عشان ما تاخدش التعب في اول رمضان من اهم اسباب ضياع رمضان الطبيخ عند النساء عشان كده الاخوات الفاضلات بدل ما يقعدوا من الساعه 10 الصبح للمغرب في المطبخ لا يا جماعه من الوقت الرز عايز يتنام نقى ما تنقي الوقت في العشر ايام دول نقي الرز بتاع رمضان كله خلطة القطايف اعمليها من الوقت والله صدقا ال ال الشربات بتاع الكنافة من الوقت الحاجات دي كلها من الكفتة اقعدي من الوقت اعملي الكفتة عشان ما تقعديش تعملي كفتة في رمضان هتدخلي في رمضان حاجات جاهزة خلاص ما تضيعيش الوقت في الطبيخ يعني عايزين يا جماعة نبقى زاهدين في الطعام قدر من السطيع في رمضان روحنا من التراويح امسك طبق محشي عليه شوية مكرونة عليه شوية رز وبرميل مية وكل واشرب اللي انت عايزه اكلة تسندك بقى ثم الى السرير فورا تنطلق الى السرير تنام لك ثلاث ساعات ولا حاجة لو نمت مثلا من الساعة عشرة للساعة واحدة ونص ثلاث ساعات ونص تصحى من واحدة ونص قبل الفجر لسانك ثلاث ساعات ونص يا عم اصحى الساعة اتنين اصحى اتنين ونص كل واحد على حسب اقباله على الله وسابقوا الى الله والسابقون السابقون لازم تبقى اسبق واحد في رمضان في الصلاة اسبق واحد اول واحد تدخل الجامع في التراويح اول واحد تيجي تعتكف في الجامع في العشر الاواخر عايزين نسبق يا جماعة يبقى اذا هتصحى الساعة واحدة ونص اتنين اتنين ونص حسب امكانياتك وحسب اقبالك على الله تصحى تتهجد بقى اتهجد بايه انا مش عايزك تتهجد انا عايزك تمسك سورة زي سورة قاف وتصلي بيها ساعتين انا عايزك تمسك صورة زي صورة الطور والله يا جماعة صورة زي صورة الزلزلة وتقعد تصلي بقى ساعتين عيش بقى يا اخي بقلبك مع القرآن خلوه رمضان جديد يا جماعة رمضان قلوبنا تتغسل فيه بالقرآن فعلا يا جماعة انك تقرأ عشر صفحات ولا انك تقرأ صفحة عشر مرات انك تقرأ صفحة عشر مرات لان معانيها بتدخل في قلبك انك تقرأ عشر صفحات انت خدت حسنات ولكن زي ما قال احد الاخوة بالظبط قال انا كنت في الاعتكاف بقرأ بختم القرآن كل يومين مرة 15 جزء في اليوم والله الاخ بيقول لي انا خرجت من رمضان ولا حاسس باي حاجة ولا شيء في حين ان انا لما كنت بقرأ بالراحة وبعيش مع الايات كنت بتأثر باكتر من كده يا جماعة عايزين نعيش مع القرآن ما يهم طب احنا كده مش هنختم يا اخي خلي الوقت يعني هقول لكم الوقت نختم امتى ان شاء الله وبعد كده تتهجد تتسحر وانت بتتسحر ما بين كل لقمتين هتشرب كوبايه ميه طبعا ليه مرعوب احسن تعطش تاني يوم افتكر انك مش قادر تستحمل عطش يوم من ايام الدنيا فافتكر عطش الخمسين الف سنه بتوع يوم القيامه افتكر دي كل ما تيجي تتسحر هتنزل تصلي الفجر في الجامع وتقعد جلسه الضحى حجة وعمرة 30 عمرة مكة جات لك لغاية عندك في المنصورة اهو اوعى انت تسيبها 30 عمرة يا ترى هتكسب في رمضان وهتفوز بكام عمرة منهم يا بخته اللي هياخد 30 عمرة في رمضان يا جماعة يا بخته والله 30 عمرة اوعى تضيع عمرة واحدة منهم هتخلص العمرة يا سلام لو كانت ورقة الذكر اللي وزعناها من حوالي خمس اسابيع كده معاك الورقة دي يا جماعة والله فضائلها ما تقل عن مليون حسنة بره رمضان جوه رمضان شوف المضاعفة شكلها ايه هتقرا ورقة الذكر ده اهي وتركز على سيد الاستغفار في رمضان باذن الله ورقه الذكر ديت يبقى انت استر... يعني يعني افتتحت يومك بحوالي مليون حسنه كده على الاقل غير لما يضاعف الله سبحانه وتعالى تخلص جلسه الضحى تصلي اربع ركعات اول النهار يكفيك الله اخر النهار من الضحى للعصر عشر ساعات اعمل اللي انت عايزه عايز تنام نام عايز تروح كليتك روح عايز تروح شغلك روح عايز تقعد تقرا قران بقى تقسم الوقت ما بين النوم وقراءه القران بقى بسرعه شويه عشان تختم القران مرتين ثلاثه اقرا اعمل اللي انت عايزه راجل محترف قوي وعايز تمسك كتاب تفسير تقرا شرح الجزء اللي هيتقري بالليل يبقى انت راجل ناوي تبقى بقى من من يعني من علماء الامه ان شاء الله في المستقبل او من دعاة الامة في المستقبل ايه رأيكم في الجدول السهل ده جدول بسيط الجدول بسيط والله يا جماعة سدد وقارب انا مشغول سدد وقارب انا عندي امتحانات سدد وقارب انا ما اعرفش بشتغل ايه وعندي ظروف ايه وبعمل كل واحد يسدد ويقارب ولكن هذا الجدول فيه متناول الجميع باذن الله سبحانه وتعالى دي الحاجة ال ال التانية في ان احنا نكسب في رمضان الحاجة التالتة ان احنا عايزين الجدول ده نعمل له بروفة قبل رمضان يعني ايه بروفة يعني عايزك من بكرة تبدأ الجدول ده ليه اصل يا حبيب قلب انت هتيجي تجتهد طول الليل وتصلي تراويح وتهجد هتنام بعد الفجر بعد جلسة الضحى هتصحى العصر هيضيع لك الظهر هتيجي تجتهد بقى بالعكس تاني هتلاقي الفجر راح عليك طب وبعدين خدوا بالكم يا جماعة انت لو جيت تطبق الجدول ده طول رمضان هتقع كتير فيه وهتغلط كتير فيه وهتلاقي قلبك بيفصل منك ركعتين تراويح خاشع بعد كده الست ركعات اللي بعد كده ولا انت في الدنيا اصلا قلبك فصل زي ما التلاجة فصلت بالظبط يعني الفريق لو نزل الملعب وما هوش عامل خطه هيدخل فيه جوان كتير عما يرتب صفوفه انت عما ترتب صفوفك في رمضان هيكون دخل فيك جوان كتير جدا عشان كده اعمل بروفه من الوقت استعدوا يا جماعه اسخنوا من الوقت اعتبر 10 ايام دول بروفه لرمضان تطبق فيهم الجدول ده ولو ارادوا الخروج لا حد له عده ولو ارادوا رمضان والفوز برمضان لاعدوا له عده ولو ارادوا الخروج من رمضان بابواب الجنه الثمانيه لاعدوا لها عده ولو ارادوا العتق من النار لاعدوا له عده عايزين نعد العده يا جماعه 10 ايام والله الواحد مكسوف هو بيقول نستعد رمضان قبلها ب 10 ايام 10 ايام نستعد بالجدول التعبدي ده وما ننساش ان كل واحد من المسجد هنا هو يدور على اسره فقيره يودي لها اكل في رمضان ليه اصل انت لو فطرت صايم ليك نفس نون ليك نفس اجره يعني انت لو شفت اسرة فيها خمسة جبت لهم اكل في يوم واحد رمضان ب 100 جنيه واكل تاني في يوم 15 رمضان ب 100 جنيه وجبت لهم في النص فرختين ثلاثة ولا كيلو لحمة واديتهم 10 جنيه الاسبوع ده و10 جنيه الاسبوع اللي بعده يبقى انت خدت ثواب تفطير خمسة في 30 يوم ب 150 واحد يعني انت كانك صمت ست رمضانات التليفون بتاعي كلكم عارفين نمرته اللي هيتصل بيا هوصله باسره يودي لها طعام طول رمضان اللي خد اسره في المشاريع اللي فاتت خلاص ده معاه اسره مستمره يزود لها بس الاكل في رمضان عشان يبقى خد ثواب اطعام الصائمين لان 50 جنيه او 100 جنيه ما تكفيش في رمضان واللي عايز اسره في رمضان بس يتصل بيا وانا ادي له عنوان اسره باذن الله سبحانه وتعالى ما ننساش الدعوه في رمضان الشباب كلهم بيجوا في رمضان هتروح فين اصحابك وزع شرايط قول كلمه في المسجد اللي جنبك اعمل اي حاجه عشان الناس تتوب لربنا في رمضان يا جماعة يا جماعة اوعوا تنسوا مسؤوليتكم تجاه دينكم في رمضان في الدعوة الى الله يبقى اول حاجة الارشادات العامة اللي احنا قلناها تستعد للموت وتجدد توبتك وتجهز قلبك تاني حاجة برنامج رمضان اللي هو ما بيضيعش منك ولا دقيقة في رمضان عشان تبقى مرتب نفسك تالت حاجة البروفة بتاعت البرنامج ده في العشر ايام اللي جاية باذن الله سبحانه وتعالى رابع حاجة واخر حاجة في درس الليلة اوعوا يا جماعة اوعوا النقطة دي انا قلتها في الدرس وهكررها واعدها ولو قعدنا مع بعض 30 يوم في رمضان هقولها 30 مرة باذن الله اوعوا يا جماعة يكون حظكم من القرآن انه كتاب الحرف فيه بعشر حسنات وخلاص يا جماعة القرآن ده اللي ربى الصحابة القرآن ده اللي خرج مصعب وعمار يا جماعة يا شباب اللي عايز منكم يبقى داعية الى الله يوثق علاقته بالقرآن اللي عايز منكم يتربى يوطد علاقته بالقرآن فرصة ان احنا نعيش ال 30 يوم مع كتاب الله سبحانه وتعالى الرسول كان بيقعد طول الليلة بآية السلف كان منهم اللي بيقعد خمس ليالي بآية واحدة يبقى احنا عايزين نقتدي بهؤلاء في التعامل مع كتاب الله ونقرأ آية آية بتدبر كل آية بتتكلم عن الجنة نعيش معاها كل آية بتتكلم عن النار كررها خمس ست مرات يا أخي كل آية بتتكلم عن عظمة ربنا كررها سبع ثمان مرات كل آية بتتكلم عن معنى بيزود يقينك كررها خمس ست مرات بحيث ان انت مش المهم انت كده خدت ثواب القراية وثواب التكرار وثواب التدبر وثواب صلاح القلب وإنارة القلب بعد ما قلبك طور بالقرآن وثواب المجاهدة في العبادة اللي هم أعلى 100 مرة من ثواب القراءة وخلاص يبقى عايزين نقرأ القرآن صح يا ايها المزمل قم الليل الا قليلة صلي خمس ست ساعات كل ليلة يا رب ده كان كل اللي نزل في القرآن ساعتها كانوا خمس ست صفحات قرآن ولا صفحتين ثلاثة هيصلي خمس ساعات ده صفحتين ازاي يا رب يا جماعة يا جماعة ما هو عشان كل آية يقعد فيها أطول فترة ممكنة لازلت أذكر أول يعني اعتكاف اعتكفته من سنين وكان في المسجد ده هو أيام ما كان اللي بيصلوا في المسجد خمسة ستة كان زمان الكلام ده من يجي عشر سنين ولا حاجة وكان معاه مجموعة من الإخوة يعني إيه يعني معتكفين متكلفين مع بعض فيعني واحد منهم كنا قاعدين نتناقش اقول لهم يا جماعه يا جماعه عايزين نعيش مع كلام ربنا في رمضان يقول لا احنا عايزين نختم القران وكل يوم نقرا خمس اجزاء يا جماعه خمس اجزاء ايه بس يا اخوانا لما تبقوا توصلوا لربنا بقروا خمس 50 جزء في اليوم بس انتوا الوقت عيشوا مع الايات خليك كل مجهودك طول اليوم من اوله لاخره على الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل لا لا مالكش دعوه بينا فاخ قام واخد جنب وقام راجع قال انا قريت دلوقتي خمس اجزاء كان ليلا تقريبا او خمس اجزاء قلت له والله ربنا يعينك انت حر يعني انت اعمل اللي انت عايزه فتاني يوم جاله مشوار الظهر فوجئت والله يا جماعه هو داخل عليا داخل عليا من الباب ده هو انا كنت قاعد اهو داخل عليا وهو بيعيط وبيولف ايه يا ابني انا ما عرفتش اغض بصري انا الفتن اللي بره عملت فيها مش عارف ايه انا قلبي باظ اما خرجت بره جبل. قلت له يا ابني انت لو كنت قريت ايه واحده بس امبارح بالليل ودخل معناها في قلبك وقلبك شرب الايمان اللي فيها لو كانوا جابوا لك اخطر فتن في الدنيا قدام عينك والله ما كنت بصيت ليه لان انت قلبك محصن خلاص انما انك انت تقعد تقرا وانت مش فاهم ما ينفعش يا جماعه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب طب اللي ملوش قلب يعمل ايه او القى السمع وهو شهيد القى السمع تركز في كل كلمه بتقراها وهو شهيد قلبك يعيش مع كل كلمه بتقراها يبقى لما تقرا بالطريقه الجميله دي ودنك بتلقط كلمه كلمه وقلبك بيعيش مع معنى معنى لما تقرا صفحه واحده بس هتاخد منك عشر دقايق ولكن هتلاقي قلبك منور بعدها ايه رايكم يا جماعه نتعاهد باذن الله ان احنا نقرا القران هذا العام بهذه الطريقه باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني هو من اجل هذا الامر الدرس بتاع الليله يعتبر كده خلص باذن الله سبحانه وتعالى وفضل الله ولله الحمد والمنه ولكن انا عايز اقول باذن الله ان انا في فكره كده بتراودني هذا العام ان آه، آه، يعني معظم الناس بتقرا القران او بتسمع القران في التراويح وهي مش قادره تركز فيه قوي ليه مش فاهماه قوي ففكرت ان السنه دي اعمل درس ثابت يوميا هنا في المسجد بعد صلاه العصر بعد صلاة العصر من العصر للمغرب في ساعتين الدرس ممكن ياخد ساعة منهم عشان الاخ برضو اللي عايز يحضر الجزء يحضره في الساعة اللي بعد دي الدرس هيبقى عبارة عن شرح الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح يعني انت هتقرأ بالليل سورة البقرة الجزء الاول منها هنشرحها باذن الله بعد العصر ليه عشان تبقى عشت اكتر وقت ممكن ونلت وفهمت اكتر معاني ممكنه من الجزء اللي انت هتصلي بيه باذن الله سبحانه وتعالى يعني اذكر ان كان في اخ يعني شرحت قدامه سوره البقره فما شرحت قدامه سوره البقره الاخ قال لي سبحان الله قال لي انا كل ما اجي اختم القران اعدي سوره البقره من الختمه اصلا وما اقراهاش اقول له ليه قال لي اصل مش فاهم فيها حاجه مش حاسس فيها باي حاجه فهو بعديها عشان ما بقاش بقرا كده وخلاص قال لي انا اول مره احس ان فعلا سوره البقره خطيره لهذه الدرجه وفيها معاني ايمانيه عاليه لهذه الدرجه فيا جماعه احنا عايزين فعلا لو فهمنا القران ممكن حياتنا تتقلب بالقران فباذن الله يبقى في درس ثابت يوميا بعد صلاه العصر شرح الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح لعل ان احنا نعيش قدر ما نستطيع مع كتاب الله سبحانه وتعالى اه احنا كنا قبل كده يعني من باب صناع المعروف طبعا وبذل المعروف للناس كنا قبل كده يعني اه، استضفنا جمعية اصدقاء بنك الدم وانتوا عارفين طبعا النقص اللي في بنك الدم في هذه الايام والنقص في كاس الدم كنا استضفنا الجمعية عندنا هنا و- ويعني ايه وقلنا للشباب يتبرعوا فالجمعية موجودة ورئيس الجمعية معانا و... وال... يعني والمندوبين بتوعها هيبقوا قدام المسجد اللي عايز يتبرع باي حاجة للجمعية باذن الله سبحانه وتعالى هيبقوا الناس معانا آه، بره فيا جماعه والله الموضوع ده يعني اظن باذن الله يعني من اعظم صنائع المعروف عند الله لان فعلا في ازمه طاحنه في توفير اكياس الدم بالنسبه للي بيحتاجوها واي حد ساكن في المنطقه هنا قدام المستشفيات كل صلاه لازم يتنادى على فصيلتين ثلاثه محتاجينهم فيعني اللي هيتبرع يبقى جزاه الله خيرا سواء من الشباب او من البنات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا الفضل العظيم اللهم يا مولانا انت عضدنا ونصيرنا اللهم انا نسألك باننا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا من فضلك في رمضان اللهم افتح على قلوبنا في رمضان اللهم املأ حياتنا في رمضان بطاعتك وبذكرك يا رب العالمين اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم لا تحرمنا منها بذنوبنا اللهم لا تحرمنا منها يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على قيامها كلها يا رب اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على الامة في هدايتها يا رب اللهم اهد شباب المسلمين في رمضان اهدهم وات بهم يا رب اهدهم وخذ بقلوبهم الى بيوتك يا رب اهد فتيات المسلمين حشد فتيات المسلمين اهد قلوبهن يا رب العالمين اهد نساء المسلمين اهد رجال المسلمين اللهم يا رب العالمين اللهم انا جئنا اليك جئنا الى بيتك وليس لنا رب سواك وليس لنا رجاء الاك وليس لنا امل الا فيك اللهم فلا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتكنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا الا وقد بيضت لنا وجوهنا الا وقد نقيت لنا صحائفنا الا وقد كتبت لنا الفتح العظيم في رمضان افتح على قلوبنا في رمضان يا رب العالمين اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اغفر لنا الذنوب اصلح لنا العيوب اللهم ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك يا رب ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين تب علينا توبة نصوحا قبل رمضان تب علينا توبة ترضى بها عنا قبل رمضان يا الله اصلح لنا قلوبنا اشف لنا قلوبنا طهر لنا قلوبنا زكي لنا قلوبنا انر لنا قلوبنا اهد لنا قلوبنا انزل الايمان على قلوبنا حبب الينا الايمان حبب الينا القيام حبب الينا الصيام حبب الينا الذكر حبب الينا طاعتك يا رب العالمين حبب الينا الدعوة اليك حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان كره الينا المعصية كره الينا المعصية حتى نمشي على الارض فمهما رأينا من فتنة لا تفتن بها قلوبنا قلوبنا يا رب لا تفتنا بالشهوات يا رب مكن لنا في قلوبنا مكن لنا فان نفوسنا قد است... فان نفوسنا قد استأسدت علينا مكن لنا في في انفسنا فان شياطين الانس والجان قد استأسدت علينا يا رب اعنا على انفسنا اكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك برحمتك يا ارحم الراحمين عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك عافنا في السنتنا فلا تنطق الا بما يرضيك عافنا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيك عافنا في بطوننا فلا تطعم الا الحلال الطيب يا رب العالمين يا رب كلنا رجاء في رحمتك كلنا رجاء وامل في رحمتك انخنا مطايانا ببابك القينا احمالنا على اعتابك ليس لنا سواك ليس لنا الاك نستغيث بك فاغثنا نستجير بك فاجرنا نجأر اليك يا الله ان تركتنا خذلنا وانتكسنا ورددنا على اعقابنا واستهوتنا الشياطين في الارض يا الله لا تذرنا لا تتركنا يا رب احفظنا من انفسنا واحفظنا من الشياطين وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك